وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد آه حلقة جديدة من حلقات اللؤلؤ والمرجان قبل ما نبدأ أحب أقول لكم يعني فعلا وحشتوني جدا آه يعني أنا بحب المشاهدين بحب آه، آه، البرنامج ده آه، ليه عندي معزة خاصة جدا جدا آه، الحقيقة آه، يعني هذا البرنامج دفعني ان انا ابحث آه، عن ايات الله وعن صفات الله تعالى اكثر واكثر بس من جهة اخرى طول عمري كنت لما احب اعرف عن الله سبحانه وتعالى والله خير من يعرف والله سبحانه وتعالى أحب إلى القلوب من الماء البارد على الظمأ ولكن يا سعد من يوفق ويا سعد من يعرف فكنت لما أحب أعرف أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كنت أفتح الكتب المقروءة ولكن آه، آه، آه، ما كنتش أعرف أن الله سبحانه وتعالى يعرف خلقه بنفسه من خلال أفعاله بهذه الطريقة إلا بعد ما دخلت في هذا المجال وشفت سبحان الله العظيم ما لم أكن أتصور علشان كده أنا بحب هذا البرنامج وبحبكم جدا وبحب قناة الرحمة وبحب من فيها أحبتي في الله سبحانه وتعالى إحنا النهاردة آه، أو ليلادي إحنا معانا حلقة جديدة من حلقات اللؤلؤ والمرجان صفة جديدة من صفات الله سبحانه وتعالى نقترب منها ونتعرف عليها وكل صفات الله عز وجل عظيمة صفات الله سبحانه وتعالى كلها نور كلها نور ليه؟ تنير القلب فنحب الله تنير العقل فنعقل عن الله سبحانه وتعالى تنير البدن بطاعته تت- تنير النفس بالانشراح عشان كده اللي بيهتدي بنقول ايه بنقول ده اهتدى بنور الله تشوف واحد كده تقول ده منور ايه اللي خلاه منور كده ربنا ليه ما في نور الا من عند الله سبحانه وتعالى قال تعالى الله نور السماوات والارض مثل نوره كمثل مشق كمشكاة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة مباركة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ما في نور إلا والله سبحانه وتعالى هو منوره سبحانه وتعالى ربنا منور كل حاجة وكل شيء منور من عند ربنا سبحانه وتعالى في السماء شفنا فاكرين في حلقة اعرف حجمك اما طلعنا فوق للقمر وبعدين للشمس وبعدين لبقية الكواكب وشفنا ان كل كوكب بنعرفه ايه من نوره من نوره النجوم منورة القمر منير كما قال تعالى وجعل القمر فيهن ها و و و وجعل وجعل القمر فيهن وجعل الشمس فيهن آه، آه، نورا وجعل القمر فيهن نورا سبحانه وتعالى وجعل الشمس سراجا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا فالقمر منور والشمس منورة طب والنجوم برضو منورة سبحان الله العظيم طب والكواكب كله منور منين مين اللي منور بالطريقة دي ربنا قال تعالى الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض طب والأرض قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها انتوا فاكرين الشمس دي جايبة نورها منين والقمر ده جايب نوره منين والنجوم دي جايبة نورها منين والأرض نفسها جايبة نورها منين من عند الله سبحانه وتعالى كل شيء من عند الله بس المرة دي هنتكلم عن النور بس السيدة مريم عليه السلام لما قال لها زكريا كل ما كان يدخل عندها يجد عندها رزق كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ربنا هو اللي بيعطي كل شيء كل شيء خلقه ربنا بيعطيه قال موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى طب قضية النور دي عبارة عن إيه النور ده يا إخواني ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذا في هذا الكون أنوار أنوار محسوسة ملموسة مرئية وأنوار أخرى وأنوار أخرى لا ترى إلا بالهداية لا تعرف إلا بالقلوب لا تحس إلا بالعقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اللي ربنا ما ينورش قلبه لا يمكن هيعرف ربه واللي ربنا ما ينورش عقله لا يمكن يفهم الحق واللي ربنا ما ينورش جسمه بتاعته عمره ما هيعرف الراحة عمره ما هيعرف الراحة لذلك يقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا ها يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات سبحان الله يا ربنا لما يمن عليك يخرجك يخرجك من الظلمات إلى النور ولما والعياذ بالله تعالى أهل الضلال يضلوك يروحوا مخرجينك من النور إلى الظلمات لاحظ إن الظلمات مجموعة ودايما تذكر جمع طب والنور لفظ لفظ واحد يعني مفرد الظلمات مجموعة والنور واحد ليه؟ لأن الظلمات كتير الظلمات كتير في ظلمات في الفكر وظلمات في العقيدة وظلمات في الكلام وظلمات في الأعمال وظلمات في التصرفات وظلمات في الأخلاق والنور واحد عشان تخرج من كل الظلمات دي لازم يكون بنور الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومعنا اتصال اخواننا من الأردن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ امين الحمد لله
والله وشك منور الشاشه يا شيخ الله يبارك فيك الله, وبرنامجك جميل والله الله يسترك
بس والله يا شيخ انت يعني بنفتقدك آه، كل اسبوعين كده بنشوفك مره مباشر عاوزين نشوفك كل اسبوع مباشر يا شيخ إن شاء الله بإذن الله تعالى وفي رمضان احنا مع بعض كل يوم بإذن الله عز وجل والله كلنا بنحبك هنا يا شيخ في الله الله يكرمك
وادعي لي يا شيخ امين والله الله يبارك فيك الله ادعي لي يحفظك كتير والله يا شيخ امين ربنا يحفظك من بين يديك ومن خلفك معايا يا اخواني ف ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور القرآن نور والنبي نور والإسلام نور كل ده نور ايه اللي باقي لك ايه اللي باقي لك ايه اللي ممكن يدفعك انك تخرج من اي هذه الانوار الى ظلمه ازاي ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيسبغ عليك نور نور بطاعته نور بكتابه نور بنبيه انت ليه ليه بتخرج من هذه الانوار ما تقدرش تخرج من هي- من هذه الانوار ابدا انت لو في ظلام ممكن تشوف النور بعيد لكن لو في نور ها لو في نور انت ما بتشوف كل الدنيا حواليك منوره وطيبه تخرج منه ليه ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين النبي نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ربنا سبحانه وتعالى قال الله عز وجل في في رسوله أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور قال تعالى في أول سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الدين نور القرآن نور النبي نور والله نور كل هذا الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض قضي- قضية النور النهاردة هنتكلم فيها عشان نشوف ربنا سبحانه وتعالى منور الدنيا ازاي هناخد جزء من هذه المخلوقات جزء في كله ضلمة مضلم يمكن احنا ما نعرفش عنه اي حاجة او ما كناش نعرف عنه اي حاجة كله مضلم طب ربنا عمل ايه في المخلوقات اللي في المكان ده هنعرف بس بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أهلا وسهلا أخو جمعة طيب الحمد لله بخير بخير والله الحمد الحمد لله ادعي لي يا شيخ والله انا ربنا يهديك
نعم
ادعي لي يا شيخ ربنا يكرمك ويبارك فيك ويغفر لنا لك ويتوب علينا وعليك ربنا سبحانه وتعالى يقبلنا وإياك ويدخلنا وإياك الجنة بغير حساب ولا عذاب نحن وإياك وأهلينا والسامعين جميعا فعلشان نعرف ربنا سبحانه وتعالى بيجعل يعني إزاي نور في مخلوقاته نور الهداية ونور الرحمة ونور الدين ونور الأخلاق هنشوف مكان مظلم تماما محدش فينا شايفه ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل نور في هذه المخلوقات في هذا المكان المظلم علشان يعرفوا يعيشوا يشوفوا غيرهم وغيرهم يشوفهم يعرفوا ياكلوا يعرفوا يعيشوا وتعالوا نشوف كيف جعل الله لكل واحد منهم نور علشان نشوف ازاي الله نور السماوات والارض آه، يا ريت استاذ بطريق آه، ينقلنا الى ال- ده آه، فوق فوق الارض الشمس بتغيب الدنيا بتضلم في ضلمه ونور لكن المشكله او القضيه ان في مكان لا يرى الشمس اطلاقا احنا لما الشمس بتطلع بنشوف بعض وبنشوف المخلوقات وبيشوفونا فعشان كده احنا لينا عينين طبيعيه لكن تحت في اعماق البحر مئات الامتار بل الاف الامتار ادي احنا نزلنا اهو شوفوا المخلوقات نفسها هي اللي منوره تحت مفيش شمس خالص المكان ده مظلم تماما شوفوا المخلوقات ادي قنديل البحر شوفوا قد ايه ماشي زي الاباجوره المنوره وده مخلوق اخر ايضا من القناديل شفاف ودي نجمة البحر أو نوع من أنواع نجمة البحر وهي فعلا نجمة وشوفوا أدي سمكة أخرى فيها علامات ضوئية على طول جسمها وأدي سمك صغير تحت بعيد شوفوا قد إيه شوفوا الجمال شوفوا دي سمكة من السمكات ولكن شوفوا جمالها وشوفوا قد ايه منوره كلها منوره المكان ده على فكره لا يرى الشمس اطلاقا على فكره بعد 500 متر تحت سطح البحر بيختفي شعاع الشمس تخيلوا بقى هنا على بعد الاف الامتار شوفوا مثلا الجمبري هنا منور ازاي ده نوع من انواع القشريات لكن شوفوا كله منور شفاف تماما لا ويعني ب- ب- عايشين وبيحملوا وبيضعوا شو دي بعد شوية هتلاقوا آه، واحدة من هذه المخلوقات بتحمل وبتلد بهذه الكيفية المنورة شوفوا جميلة ازاي سبحان الله العظيم شوفوا ربنا منورها ازاي شوفوا اهو ده ايضا احد انواع القناديل ولكن شوفوا منور ازاي ده جسمه الحقيقي زي اللمضة بالضبط وده احد انواع ال ال- السيبيا او الاخطبوط وشوفوا ده احد انواع القناديل شوفوا الجمال شوفوا الالوان وشوفوا ال- الاضاءه
بقربك أحمد كل ده منور تخيلوا ان كل ذره من هذه الذرات ربنا هو اللي منور سيكون الأقرب في الرفق اما يهديكم في ظلمات البر والبحر شوفوا ظلمات البر والبحر سبحان الله العظيم اهي في, في الظلمات بتاعه البحر دي آه شوفوا الغواصه عماله تنزل تنزل واعماق اكتر شوفوا كل ما هتنزل الغواصه شوفوا بقى المخلوقات اللي جايه دي ده مخلوق عينه كبيرة جدا عشان يلتقط أي شعاع ضوء هذه سمكة شوفوا س- قد إيه عينيها كبيرة جدا من علشان بس شوفوا دي كمان بتتلألأ طول ما هي ماشية كده علشان جسمها فيه شوية لمعة وشوية آه، بريق بتقول للناس آه، أو بتقول للمخلوقات أنا هنا ما حدش يقرب لي ما حدش يصدم فيا
فالورد تضوى
ننزل اعمق شويه هنلاقي شوفوا ازاي جسمها كله بيبرق سطح س- جسمها لامع
ورحمة أمته أبدا وسراج النور تخيلوا ان نبي الله يونس كان في هذه الظلمه خلق القرآن ونادى في الظلمات وهو مكبوب أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تخيلوا يا إخواني ظلمات البحر شديدة أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب تخيلوا ما كناش نعرف إن الدنيا مظلمة قوي كده تحت ولكن سبحان الله العظيم شوفوا بقى السمكة دي ربنا مأهلها بعينين ذهبيتين عينين ذهبيتين شوفوا علشان تبقى لامعة ومضيئة ومرئية داخل هذا البحر المظلم شوفوا ربنا بيجعل لكل مخلوق نور بحكمته سبحانه وتعالى لأن فمها صغير عينيها كبيرة علشان تشوف أي فريسة تفترسها شوفوا ازاي حسن يا رب لنا الخلقات سبحان الله العظيم فلا يحوينا شوفوا دي عاملة زي السيف تمام سمكة أخرى منورة جلدها منور قشورها منورة وماشية زي السيف بالضبط تضيء وتطفئ سبحان الله ده نوع آخر عينيه صغيرة لكن فمه كبير جدا وأسنان حادة جدا علشان علشان هي مش شايفة كويس فعايزة أي فريسة قريبة منها علشان تصطادها حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخ أشوف سبحان الله العظيم سبق بتحاول تبحث شوفوا الفرائس بتاعتها هي مش شايفة كويس لكن عين لكن فمها كبير ربنا مأهلها أيضا بفم تستطيع به إنها تصل إلى آه، رزقها ده نوع آخر شوفوا وإن ما كانش النور هنا قوي ولكن لاحظوا إن إن عينيها منورة وأسنانها في بعضها مضيء وكمان في من الخلف بعض الزعانف مضيئة ساعات النور ده بيخوف الأعداء علشان تبعد عن نفسها الشر ربنا مأهلها بحاجات ال- عدوها يشوفها من بعيد يخاف منها ب- بس بشوية آه، ضوئيات صغيرة ولكن شوف ربنا سبحانه وتعالى مأهلها بإيه شوفوا أيضا آه، آه، السمكة دي في جنة خلد مقام إيه اللي منور هنا الفم من الداخل أحمد ملتقى فمها من الداخل منور من كان له خلق حسن سيكون وشوف دي عيونها أقرب في الرفقاء سبحان الله العظيم شوفوا بقى آه، المخلوق ده ده عامل بالضبط زي الجمبري أيضا ودي أيضا سمكات على قشورها بياض أو آه، لمعة
يحويه نزقا كم أثنى الله على خلق في أحد شوف بقى في- في اعماق اكتر من كده شوفوا ايه اللي, إيه اللي هيحصل شوفوا تحت اعماق اعماق البحار مرسله شوف ادي مخلوقات منوره حقيقه شوف بتنور وتطفي تنور مين اللي ادعى النور ده تحت كل هذه الاعماق وفي هذا الظلام نوع تاني بقى من النعم ربنا مدي واحده اشاره اسعاف في راسها عماله تشير وتلوح باشاره الاسعاف دي شوفوا ازاي ماشيه تحت ال- ال- ال- ال- الميه بهذه ال- الاشاره سبحان الله العظيم علشان ت- ت- تشوف غيرها وغيرها يشوفها عشان محدش يصطدم فيها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور قد اتلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن شوفوا دي اسنانها منوره رزقا سبحان الله العظيم وبرضه في في راسها علامات نضيء في بقى واحدة تانية كلها مضلمة ولكن ايه اللي منور فيها شوفوا ازاي زعانفها وفيها برضو نفس العلامة اللي في راس الأخريات سبحان الله العظيم ربنا خلقهم كلهم في ظلام دي أنفها منورة ولكن جعل لكل واحد فيهم نور على قدر حجمه وعلى قدر طاقته وعلى قدر جسمه تخيلوا شوفوا دي ام ومعاها بنتها الصغيره بتقوم تحتها انا عايزكم بس تلاحظوا ايه اللي هيحصل شوفوا هذه الام بت- بترضع بنتها بطريقه غريبه جدا شوفوا ال- بترضع منها ازاي مين بقى وراها المكان اللي هي بترضع منه ده دلوقتي حالا ربنا سبحانه وتعالى منور لكل واحد طريقه علشان ياخد رزقه وعلشان يحصل بيه على اللي مقدر له
وجعله يقلد في صبر للهادي في هتلاقوا هنا ايه اللي منور ده خد خد ال- ال- السمكه شوفوا ازاي يعني ما في واحد ما في مخلوق في هذا الظلام الا جعل الله له نور شوفوا ه- الخدين منورين ازاي كانها بالضبط لمضه ملتصقه في خد السمكه لون ازرق جميل منور ودي كشافات حمراء شوفوا ازاي كانها كشافات سياره من السيارات الحديثة ودي طبعا أعظم بكتير شوفوا ده, ده الجلد اللي بينور وال... والجسم اللي بينور وبيبعت آه، سو- شوفوا سبحان الله العظيم مين اللي حط فيها الألوان حتى دي لمضة منورة أحمر في أعماق البحار وده جلد ولحم سبحان الله العظيم ربنا جعل له نور شوفوا ده بينور وايده يطفي لا وكمان بيصطاد بالنور بيصطاد بالصواعق الكهربائيه شوفوا ازاي لاحظوا لما يحب يجي يصطاد سمكه شوفوا هيعمل فيها ايه شوفوا سبحان الله العظيم لما هيجي يصطاد فريسه من فرائسه شوفوا لاحظوا هيضرب دلوقتي اول قنبله اول سوائل حارقه صواعق كهربائيه شقه ليزر ربانيه ربنا سبحانه وتعالى مأهله بيها هي دي طريقه الحياه في هذه الظلمات سبحان الله العظيم من كان له خلق حسن سيكون الأقرب شوفوا ازاي بيضرب ص- صواعق كهربائيه سبحان الله العظيم ويضرب فريسته فريسته بدأت تدوخ وتتعب وتنهار وسبحان الله العظيم آه، سبحان الله العظيم الله نور السماوات والأرض آه، يهدي لنوره من يشاء سبحانه وتعالى احنا شفنا الانوار دي كلها فين في اعماق اعماق البحر طيب انت من اعماقك الظلام اللي ممكن تكون فيه مين اللي هيخرجك منه والله ربنا بس سبحانه وتعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ربنا هيخرجك من الظلمات الى النور بايه بطاعته قال تعالى قال الله عز وجل يهدي به الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين النبي نور والكتاب كمان نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله ها من اتبع رضوانه سبل السلام طول ما انت بتتتبع رضوان الله ربنا هيخرجك من الظلمات الى النور ويسلمك في نفسك ومالك واهلك ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم يا مريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ الحمد لله
شكرا لك كثيرا على هذا البرنامج الله يكرمك يا مريم مبارك الله فيك
يعني اشتقت كثيرا الى برنامج صدام الصغار ان شاء الله برنامج عظماء صغار هيجي قريبا جدا صدقوني احنا بنجهز له وانتوا وحشتوني جدا وانا عارفك يا مريم انت كنت بتتصل بيا ودايما تقولي لي نشيد آه، آه، لكم اشتاق يا امي
اسلم على بسمه الاشرف وبسمه العصام وشيخ محمد حسان طب ربنا يكرمك يا مريم وسلامتنا لكل اخواننا واهلنا في ايطاليا وان شاء الله انا يعني باذن الله تعالى انا وحشتوني جدا وانا جاي لكم باذن الله تعالى في برنامج عظماء صغار بس هيكون بطريقه مختلفه تماما بس عشان انشغالاتي في هذه الايام ان شاء الله تعالى آه، ناخد اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا يا يسرى أهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك طيبه حضرتك انا مستنيه على فكره مس- مستنيه المفاجاه اللي انت قلت عليها في رمضان نعم مستنيين المفاجاه اللي انت قلت عليها في رمضان آه، طيب مفاجاه رمضان بارك الله فيك جزاك الله خيرا و- وجزاك يا يسرى مفاجأة رمضان إن شاء الله عز وجل برنامج يومي آه، اسمه هذا خلق الله آه، بيتكلم عن معجزات ربنا سبحانه وتعالى في خلقه احنا في البرنامج بتاع اللؤلؤ والمرجان بنتكلم عن صفات الله وبنشوف ربنا عمل ايه في الكون بصفاته المرة دي هنتكلم ربنا سبحانه وتعالى أعجز إزاي في مخلوقاته و- وقدرته باينة في خلقه هناخد كل يوم مخلوق ونشوف ربنا سبحانه وتعالى ميزه بإيه في, في هذه الدنيا وهنشوف معجزات حقيقية سواء كان بقى حنية المخلوقات دي آه، ذكائها آه، طيبتها فكاهيتها في مخلوقات فكاهية مضحكة وفي مخلوقات نكدية يعني برضه هتضايق البني آدمين زي الخنزير مثلا وغيره وفي مخلوقات لصوص مخلوقات يعني عايشة على اللصوصية والسرقة وفي مخلوقات حكيمة هنشوف ده كله بإذن الله عز وجل في 30 حلقة في برنامج اسمه هذا خلق الله آه، في, في, في رمضان إن شاء الله عز وجل وده يسعدني سعادة بالغة إن أنا أكون معاكم في كل يوم في رمضان إن شاء الله تعالى معنا اتصال آخر السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا يا شيخ كميل أهلا يا أبو يوسف إزيك الله يخليك انا سلام كل عام وانت بخير وأنت بخير وبصحة وسلامة
منور الشاشه والله الله يكرمك الله يبارك فيك والله بتك- بتقدم برامج ما فيش حد بيقدم زي ابدا منور الشاشه يا شيخ كميل الحمد والله.
لله اللهم لك الحمد الحمد كل عام لله وانت بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته يا ابو يوسف الله يكرمك بس والله في برامج على قناه الرحمه وفي غير ال- ال- المكان بتاع اللؤلؤ والمرجان ح- ق- برامج هايله يعني عظيمه اي نعم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا ازيك اخ يا عادل أمين؟
الحمد لله الله يبارك فيك يا رب ويديك الصحة.
امين آه، حضرتك كنت جبت الحلقة اللي فاتت عن ال- شفت الفيل بيولد و- والزرافة و- وكذا حيوان من الحيوانات دي.
نعم فأرجو من حضرتك آه، يعني آه، تاخد بس من الحلقة دي إن شاء الله خمس دقايق من المنظر ده خمس دقايق ويتذاع كل يوم آه، في البرنامج لأن فعلا أثر فيا أنا و- وزوجتي في اللحظة دي خلينا خلينا بكينا. يعني احنا آه، اتأثرنا بالمنظر خلينا بكينا الفيل وهو بيولد وال- والزرافة و- ويعني ده يخلي القلوب اللي هي غفلانة خالص تتذكر آه، قدرة ربنا سبحانه وتعالى وعظمته و- ووجوده وقدرته على الخلائق كلهم.
ربنا يكرمك يا اخ عادل احنا جاي لك جاي لك ان شاء الله تعالى ب- حلقتين يعني في في في في, في قنوات البرنامج جاي لك حلقتين باذن الله تعالى في رمضان واحد آه، عن و- اعجب ال- ال- الاحوال في ولاده المخلوقات وواحد تاني ازاي الازواج الصالحين من الحيوانات بتساعد زوجاتها في الولاده وده طبعا مش هيبقى في صالح الرجال زي حالاتي كده وحالات حضرتك ولكن هنشوف حالات عجيبه باذن الله انتظرونا وحلقه اسمها خيركم خيركم لاهله والتانيه اسمها امك ثم امك بيتكلموا الاثنين عن رعايه الاطفال والولادات العسره وهنشوف حاجات عجيبة بإذن الله عز وجل فتابعنا بإذن الله عز وجل في هذا خلق الله أهلا يا أم محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضرتك طيب وأنتم طيبين ازيك يا اخي الفاضل الحمد جزاكم لله.
الله خيرا وجزاك وبهني قناة الرحمة وك- وكل العاملين فيها بقرب حلول شهر رمضان و- وبحيي الشيخ محمد حسان برضو بنسلم عليه وكل سنة وانتم طيبين ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويزيدكم من نوره ومن بركاته ويجعل شهر رمضان يا رب عليكم في بركة وخير ممكن آمين.
تتكلم يا أبو محمد زوجي أهلا وسهلا
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو ازيك يا شيخ محمد أمين؟
الحمد لله احنا النهارده بنتصل بس بحضرتك عشان نقول لك كل سنه وانت طيب ونشكرك على البرنامج الجميل اللي انت بتقدمه لنا أسعدتمونا ده.
باتصالكم يا أبو محمد والله متشكرين قوي قوي ربنا يسعدكم ويجعل رمضان خير وبركة على كل المسلمين ويجعله كفارة للذنوب وتفريجا امين يا للقلوب امين يا رب العالمين نحن وإياكم والسامعين ادعي لنا يا شيخ امين ون...
ربنا يحفظنا وإياكم أي- السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك شيخ امين أهلا وسهلا يا عبد بارك الله الله فيك أهلا يا ان شاء سيدي الله نزيدك علم وعمر ان شاء الله الله يكرمك آه، ما شاء الله يعني البرنامج بتاعك يعني آه، ينفع الكبار والصغار بفضل الله يعني الحمد لله آه، كنا بنسأل حضرتك يعني بخصوص الإعداد وحضرتك يعني من أعمدة القناة كنا بنتمنى من الله عز وجل آه، الفقرة بتاعة ال- التدخين آه، تعد يوميا خصوصا في رمضان لتنفع الأمة بإذن الله إن شاء اللي هو الله.
بيقدمها الشيخ محمد حسان بإذن الله إن شاء الله حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا مرحبا كيف حالك عم شيخ امين الحمد لله كل عام وانت طيب أنت اسمك إيه؟
معاك عبد النافع من السعوديه أهلا وسهلا يا أخ عبد النافع اهلا بك عم شيخ بس أمين.
على فكرة النافع مش من الأسماء الحسنى ال- دي ما- مش, انا
آه، مش ثابتة في الأسماء الحسنى اتفضل
على العموم كل عام وانت طيب آه، بهنيكم بشهر رمضان آه، بهني حضرتك وعم الشيخ محمد حسان وبتمنى من الله ان ربنا يا رب يعود عليكم بخير وبهني الامه الاسلاميه وبشكرك على برنامجك الجميل دوت اللي الله أنت يحفظك بتقدمه. و...
ويكرمك ودايما على طول انتم معودينا قناه الرحمه بالخير وبالبركه وبال بالاعمال الطيبه و... وبس بطلب من الطلبه عم الشيخ انك تدعي لي ان ربنا ي- يثبتنا على الايمان وي... وي... ويقوي ايماننا يا رب العالمين ربنا يثبتك ويكرمك ويرفع قدرك ويسر امرك ويشرح صدرك ربنا يكرمك يا اخ اقول لك بقى يا عبد النافع ولا يا نافع على طول ربنا يحفظك ويبارك فيك وييسر عليك اسال الله سبحانه وتعالى آه، انه يهدينا واياكم ويثبتنا واياكم على الحق السلام عليكم اخ باسم طيب آه، الخط انقطع ف آه، قال الله عز وجل وهو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور آيات ربنا نور والعبادة نور سبحان الله العظيم تعالوا ناخد آه، آه، ربنا سبحانه وتعالى إزاي جعل لنا أنوار آه هو كده ربنا سبحانه وتعالى جعل للمسلمين أنوار منها منها القرآن الكريم زي ما بقول لكم كده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور القرآن ده ممكن واحد يبقى قاعد زعلان جدا آه يسمع قوله سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا ويسمع قول الله عز وجل إن مع فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا بالله عليكم صدره بينشرح ونفسه بتنور ولا لا واحد تاني يبقى حزين ومتألم مذنب عاصي زي حالاتي كده آه، يعني هيعمل ايه مسكين قاعد مغموم عمال يعد ذنوب فيسمع قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى فينشرح صدره ينشرح صدره لما يسمع قول الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فقلبه بينور وحياته بتنور سبحان الله العظيم وبينشرح صدره واحد ثالث واحد ثالث آه، عمل طاعة وواحد أذاه بسبب طاعته دي فمنعوا من رزقه أو طردوا من شغله أو واحدة حريصة على حجابها اتطلقت فيسمع قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فينشرح صدره ون- وحياته تنور ربنا سبحانه وتعالى بينور على المؤمنين حتى ظلمات الباطل اللي بي- بيضعها فيهم هؤلاء الظلمة معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا أخ عز السلام عليكم
الو السلام عليكم وبركاته اهلا وسهلا
السلام وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا خالد يا ريت الشيخ امين توطي التلفزيون من فضلك ازيك يا شيخ امين الحمد لله
ازيك يا شيخ امين الحمد لله انا كويس عامل ايه طيب والله الحمد والله احنا متشكرين بنشوف البرنامج ده على-
ال- بنستنى البرنامج ده بتاعك يعني كل خميس في كل فروع الصبر والله يا شيخ الله يبارك فيك وسلمنا على الشيخ محمد حسان والنبي يا عم الشيخ.
الله يسلمك ويسلمه وقول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله ما فيش حلفان بغير الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام اهلا يا سلمى ازيك يا يا ازيك يا شيخ الحمد لله انت نسيتي اسمي نعم بقول لك انت نسيتي اسمي لا طب انا اسمي ايه
امين شيخ اه هو امين دي حلوه خالص سيبك من الشيخ دي خالص ها اتفضلي
البرنامج ده حلو قوي يا شيخ ربنا يكرمك يا سلمى ربنا يبارك فيك انت والشيخ محمد حسا- حسان وقناة الرحمة كلها وكل اللي عاملين عليها يا رب الله يكرمك يا سلمى بارك الله فيك آه طب معانا اخ رزق اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ امين الحمد لله
كيف حالك بخير والله الحمد الحمد والله لله اني احبك في الله احبك الله
بالسلامه امانه للشيخ محمد الشيخ وكل العاملين بقناه الرحمه الله يسلمك ويسلمهم ربنا ويبارك يجعل فيك.
ذلك في ميزان حسناتكم وزمن آمين.
لكم التوفيق والسلام ان شاء الله امين وكل برامج القناه يا رب امين طب بس نعرف الشيخ محمد هيقدم لنا ايه ها- خلال شهر رمضان ان شاء الله الشيخ محمد قدم برنامج عظيم ان شاء الله عز وجل زي كل برامجه برنامج اسمه مشكاة الانوار بيتكلم فيه عن الاحاديث القدسيه ما شاء الله ما شاء الله باذن الله تعالى كل يوم يجيب حديث علم ونور يا قدسي رب.
و- والشيخ يشرحه باذن الله تعالى ما شاء إن شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا يا ام احمد
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ده تقريبا طلع ابو احمد طيب آه، الاتصال انقطع فاخواني ال- ال- القران نور القرآن نور لذلك يجي القرآن يوم القيامة ي- ي- ينور للإنسان طريقه ويجي كمان بعد ما نور له طريقه في الدنيا يشفع له يوم القيامة لا وكمان في أنوار على جسم الإنسان في يوم القيامة هتمشي معاه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم هنشوف الأنوار دي بس بعد هذا الاتصال أهلا يا أم عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا متصله يا شيخ عشان اقول لك الله يبارك لكم في هذا البرنامج الرائع بصراحه يعني انتوا شوقتونا يعني خلتونا نشتاق ان احنا نشوف ربنا في ابداعه في خلقه فكيف من خالق سبح- سبحانه وتعالى الله يبارك لكم ارجوكم ارجوكم استمروا في عطائكم استمروا في ابداعكم وفي تعبكم على الشيء طبعا عشان عشان احنا نعرف ربنا ونعرف صفاته الله يبارك لكم ويبارك في صحتكم وفي اولادكم وفي كل حياتكم يا رب عرفتونا بالله وعرفتونا بصفاته ورزقتونا الشوق الشوق لرؤيته سبحانه وتعالى يعني الواحد لما بيشوف ابداع في خلقه كده فكيف بالمبدع بالمبدع سبحانه كيف بالنظر لوجهه سبحانه وتعالى الله يبارككم ومعلش سامحوني لو انا قطعت عليكم هذا البرنامج الرائع وارجوكم يعني يعني ادعوا ورونا ادعكم عشان احنا نعرف ربنا اكتر الله يبارك لكم ارجوك ارجوك يا شيخ ادعي لي بان ربنا ي- يخ- يرزقني الاخلاص في العباده ور- وانه يخرج من قلب اي نفاق ويرزقني لذه النظر لوجهه الكريم انا وجميع المسلمين باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله ربنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة نسأل الله أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان ويرزقنا إياكم الإخلاص ويرزقنا إياكم الإخلاص والسداد في القول والعمل والقبول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم كل الذنوب أن يفرج عنا وعنكم كل الكروب أن يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويختم بباقيات الصالحات أعمالنا رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت العز الأكرم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في صحبة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله وأن يحشرنا تحت لوائه ويردنا حوضه وأن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم آمين نحن وإياكم وأهلنا والسامعين يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخنا الفاضل الحمد لله كل عام أنت بخير وأنتم بخير وصحة وسلام شيخنا أنا أود أن أقول كلمة بسيطة إن كل نور ن- نعيش به في هذه الدنيا إنما هو مقتبس من نور الله عز وجل نعم فسبحان من جعل الشمس سراجا وجعل القمر نورا وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم وجمع فيه هاتين الصفتين فجعله سراجا منيرا فلقد قال سبحانه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هدانا الله جميعا إلى نور طاعته في الدنيا ورزقنا جميعا نور جنته في الآخرة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم ربنا يبارك فيك يا اختنا هلا. آه، قال الله عز وجل أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ما فيش نور إلا بربنا ما فيش نور إلا بكتاب الله ما فيش نور إلا بطاعة الله ما فيش نور إلا بدين الله ما فيش نور إلا ورا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني آه، محمد رسول الله والذين معه ها، يوم القيامة هيبقى يوم ترى الرسول صلى الله عليه وسلم ويوم ترى المؤمنين يوم القيامة هتشوفهم ازاي قال تعالى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم هتلاقي النور عمال يجري بين أيديهم ليه؟ لأنه كانوا في الدنيا منورين كانوا في الدنيا منورين منورين بطاعة الله ومنورين بكتاب الله انتوا عارفين يا إخواني الوضوء اللي احنا بنتوضاه ده الوضوء ده يوم القيامة هيبقى نور يوم القيامة قال النبي عليه السلام وددت أن رأينا إخواننا تخيلوا شوفوا المنظر يوم القيامة قال النبي عليه السلام وددت أن رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين لم يأتوا بعد من أمتي قالوا وكيف تعرفهم قال غرا محجلين من آثار الوضوء يعني يوم القيامة آثار الوضوء تيجي منورة شفتوا المخلوقات اللي كانت دلوقتي ض- ظلام دامس ظلام دامس يجي يوم القيامة أعضاؤه كلها منورة يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام واقف اه يشوف دول ده منور وده وش منور وده رجل منور غرة محجلين من أثر يجمع يجمع ويدخل على الحوض عشان يشربوا وينطلقوا إلى الجنة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون ففي رحمة الله هم فيها خالدون تخ- تلاقي آه، هقول لكم على موقف تاني يوم القيامة كلام عجيب جدا كلام آه، سبحان الله العظيم أختنا آه، أم عبد الله اللي اتصلت ربنا يبارك فيها آه، آه، آه، بتذكرنا برؤية الله انتوا عارفين رؤية الله سبحانه وتعالى دي هتيجي امتى وايه اللي هيحصل بعدها يوم القيامة المؤمنين كلهم موجودين قبل المرور على الصراط موجودين مع كل الأقوام ك- الكفار والمشركين كله موجود في أرض القيامة هنا والجنة مثلا هنا واللي بيربط واللي بيربط ما بين أرض القيامة وما بين الجنة الصراط لازم يعدوا على الصراط الأول علشان يروحوا الجنة طب والنار فين؟ النار تحت الصراط النار تحت الصراط طب ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان ربنا سبحانه وتعالى يقول فل ف- او فيقال يوم القيامه فليذهب كل من كان يعبد شيئا الى ما كان يعبده كل واحد كان بيعبد حاجه يروح لها دلوقتي فعباد المسيح هيروحوا وراء ورا شيطان عيسى وعباد ال- ال- العزير هيروحوا ورا شيطان العزير اللي كان بيعبد صنم اللي كان بيعبد الشمس اللي كان بيعبد القمر كل واحد يمشي ورا شكل معبوده يقع في النار يقع خلفهم في النار ولا يبقى الا المؤمنون فيقول الله عز وجل لهم كل من كان يقول لا إله إلا الله موجود دلوقتي في أرض القيامة فيأتيهم الله سبحانه وتعالى ويقول لهم ما تنتظرون يقولون ننتظر ربنا فيقول الله عز وجل وهل تعرفون ربكم قالوا نعم إذا عرفنا نفسه عرفناه هو اللي كان بيدور لنا حياتنا في الدنيا هو اللي كان بيتوب علينا من ذنوبنا هو اللي كان بيفرج كروبنا هو اللي كان بيستجيب دعائنا هو اللي كان بيعمل لنا كل ما نتمنى احنا كنا عارفينه عارفينه بكتابه وسنة رسوله فيقول هل تعرفون ربكم قالوا إذا عرفنا نفسه عرفناه فيكشف الله عنهم الحجب في رواية فيكشف ال- ال- يكشف الحجب عن ساقه يوريهم بس ساقه فيخر له سجادا وفي رواية فيكشف عنه الحجاب في- فيضحك في وجوههم شوف نور وجه الله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله ها كما قال الله كما قال رسول الله عن عن عن, عن وجه الله سبحانه وتعالى قال حجابه النور حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه فيتجلى لهم يضحك في وجوههم فيخر له سجدا ثم يأخذهم إلى الجنة هيعدوا على الصراط بس إزاي ربنا منور لكل واحد على قدر عمله منهم نوره مثل الجبل ومنهم نوره مثل النخلة ومنهم نوره مثل طول الرجل تخيلوا لمضة قد الجبل أو لمضة قد النخلة أو لمضة قد طول الإنسان وهناك من نوره على إبهامه على صباع, صباع رجله يمشي فيضيء مرة ويطفئ أخرى فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا وبعدين يعدوا إلى الجنة شوفوا النور شوفوا أثر النور يوم القيامة سبحان الله العظيم يا إخواني بكلمة من كلام الله عز وجل ربنا هدى ناس كتير جدا هقول لكم على موقفين اتنين عشان أختم بيهم لأن الوقت تقريبا انتهى الموقف الأولاني واحد سمع اقتربت الساعة وانشق القمر قال أي قمر ده اللي انشق القمر هينشق ازاي سبحان الله العظيم وهو قاعد قدام التلفزيون لقى برنامج عن الفلك وعن المعجزات اللي في السماء برنامج ناس كفرة اللي عام- اللي عاملينه ومصورينه فلقى القمر وبيقولوا ايه قالوا ان هذا القمر قد انشق ثم التحم طب ايه الدليل قالوا وجدنا خطا فصل بين الاثنتين بين الشق اليمين والشق اليسار وهذا يدل على ان القمر قد انشق الراجل ده اسلم مرة تانية كنا موجودين في احد بلاد افريقيا وكنا بنكلم ناس نصارى فالرجل قال ايه اللي يثبت ان ده كتاب الله سبحان الله العظيم ربنا الهمني والله وانا بكلمه سبحانه وتعالى ربنا الهمني فلقيت كده دليل من كتاب الله اللي هو ايه آية ذلك الكتاب لا ريب فيه تذكرت أحد ال ال ال ال أقوال العلماء بالماديين بيقولوا ال- اللي أعجبني في القرآن ده إنه كلام قوي جدا ليه أي واحد بيألف كتاب بيقول أظن أعتقد أتصور إلا الكتاب ده هو من أول كلمة بيقول ما فيش أي خطأ في هذا الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه قال فأسلمت طب والتانية قلت له انت بتؤمن بايه قال لي انا بالنصرانيه قلت له بتؤمن بعيسى قال لي ايوه بتؤمن بيحيى قال لي ايوه قلت له طيب هل سمعت في يوم من الايام ان يحيى كان ليه واحد يسبقه في التاريخ كله البشري من اول ادم الى الى يحيى عليه السلام آه اسمه يحيى قال لي لا قلت له هدي معجزه قال لي في ايه قلت له ان الله سبحانه وتعالى انزل في كتابه قوله تعالى لم نجعل له من قبل سميه ها اسمه يحيى لم نجعل له من قبل ايه سمية سبحان الله العظيم لم يجعل لهذا ال ال الإنسان لهذا الاسم شبيه ولا نظير قبله أبدا سبحان الله العظيم في فالرجل يقتنع وربنا سبحانه وتعالى يهديه ويسلم شوفوا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نورا في رمضان وفي غير رمضان احرصوا على كتاب الله عز وجل واحرصوا على ختم القرآن عدة مرات فهو النور المبين والصراط المستقيم من اعتصم به نجا ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم آه إن شاء الله عز وجل غدا الجمعة إن الله قد أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته فأمر ولم يزل أميرا عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آه، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى اللقاء القادم في اللؤلؤ والمرجان إن شاء الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن نور